السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد رسالتي اليوم بمشيئة الله وتوفيقه إلى القدوة إلى الرجل البطل البطل نسأل الله عز وجل أن نكون من الأبطال المغاوير الأشاوس أخي البطل أنت بطل فعلا أنت بطل فعلا بس إيه معيار البطولة إيه معيار البطولة لأن اللفظ ده للأسف بقى فداح مداح اي حد النهارده بيعمل اي حاجه يسموه بطل حتى في الحرام حتى في الغلط علشان كده عايزين نوصف لفظ البطل النهارده توصيف مظبوط انت بطل صح ربنا يكرمك لانك طبعا اظهرت مواقف بطوليه بتعز فيها الاسلام بتعز فيها دينك بتدافع فيها عن الاسلام تدافع فيها عن المسلمين ابليت بلاء حسنا كنت في سبيل الله فكل دي اهلتك انك تبقى بطل انما تعالى كده بقى بقيه المواقف التانية اللي بيسموها بطولة والله ما هي بطولة ولا فيها اي نوع من انواع البطولة بل بالعكس فسق وفجور واحيانا لهو ولعب زي ما هنشوف اخي البطل البطولة بنقتدي فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بطلا فعلا مغوارا عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين واللي بعدهم لأنهم على نفس المنهج ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبقونا بالإيمان الله عز وجل في سورة الأحزاب يقول لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة مش لأي حد لا طب ما الناس طب ما الناس عارفه سيدنا النبي عليه السلام طب ما الكفار عارفين حتى سيدنا النبي عليه السلام اولئك يعرفون الحق كما يعرفون ابنائهم حد ما يعرفش عياله لكن مين اللي بيقتدي بسيدنا النبي عليه السلام مين اللي عامله قدوه له في البطوله من المؤمنين من المؤمنين رجال المؤمنين منهم رجال صفه بيقتدوا بسيدنا النبي عليه السلام ها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمين لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا اللي خد سيدنا عليه السلام قدوته في البطولة بينطبق عليه قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه يعني من قضى عهده ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أي وما بدلوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا ما عاهدوا الله عليه طب انت يا مسلم عاهدت الله على ايه على نصرة الدين على نصرة الدين وإقامة الدين وتحقيق العبودية لله سورة آه سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول سيدنا النبي عليه السلام مصدق لما معكم ها لتؤمنن به ادي واحد اثنين واحنا كلنا بنقول مؤمنين بالنبي عليه السلام لتؤمنن به ها ولتنصرنه ولتنصرنه قال أأقررتم أي أشهدتم بذلك ثم على ذلكم إصري يعني عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ونحن كذلك من الشاهدين م? يبقى بتنصر سيدنا النبي عليه السلام اه بتنصر دينك اه بتقيم الدين ففي سبيل النصرة وإقامة الدين وتحقيق العبودية في مواقف بقى مواقف تستدعي الرجولة تستدعي البطولة ان واحد يقف ويحقق نصر هنا فيبقى بطل لان زي ما انت عارف احنا هدفنا في الحياة ايه احنا مخلوقين اصلا ليه عشان الله عز وجل بيقول في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ادي اول الرسل وما والذي اوحينا اليك سيدنا عليه السلام ده اخر الرسل وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فاحنا غايتنا اقامة الدين فالبطولة اللي احنا بنحققها كمسلمين في اقامة الدين انما اللي واخد لنفسه هدف تاني هدف تاني وعايز يحققه بقى وعمال يعمل باسلوبه بطولات لتحقيق الهيافة دي مش بطولة دي مش بطولة لا ازاي يعني واحد عامل لنا كلبشات في رجله وعمال يتسلق في جبل ورابط نفسه بحبال تسلق في جبل ايه يا ابني هو ربنا خلقك عشان تطلع على جبل ها ما تطلع يا اخي على على السلالم هاتوا طياره هليكوبتر وقفوه على الجبل من فوق بس خلصت الموضوع وربنا وما خلقت الجن والانس الا ل- يصعدون على الجبال ويعملون ايه ده انت بتعمل ايه وافرض وقعت من فوق اتكسرت رقبتك تموت تموت في سبيل ايه في سبيل صعود الجبل ايه ده وده هدف ربنا خلقك من اجله ها ايه ايه ده اه يقول لنا ده البطل بطل ده قاعد يطلع في الجبل تعرف قاعد يطلع قد ايه ده خد له مش عارف شهر ولا شهر ونص مش... طب وايه يعني ايه قيمته ده هل دي بطوله لا دي مش بطوله ما انا عشان كده بقول لك صح المفهوم واحد تاني راكب عربيه عمال يجري ويقطع ويخبط هنا يعمل هنا وبعدين مش عارف العربيه تقع بيه وتح- ويطلعوه ويسندوه ايه ده بطل بطل ايه ده ايه البطوله هنا اه بطل العالم في الرال العربيات و- ورال الموتوسيكلات و- ويقع من الموتوسيكل ويتخربط ويت... ويتعمل ايه ده يقول لك ده بطل شوف يا سلام شوف ده ولد ده بطل دي بطوله بالله عليك بالله عليك دي بطوله لما ده يلقى الله كده وهو متكسر ويبعث على ما مات عليه عمال يتدقلق كده في- يقول له تعالى يا ابني مالك بتتنقل تتدقلق ليه كده ليه يقول لك انا كنت بقى في موتوسيكل اصلا وبعدين وقعت طب وايه يعني اخرتها ايه يعني اخرتها إيه؟ كنت عايز تعمل ايه يعني اه اكسب والموتوسيكل يكسب وبعدين ايه النتيجه اللي انت حققتها اصل الكلام ده جاي لنا من الغرب والغرب دول ما عندهمش هدف ما عندهمش مبادئ يعني أه- مش ع- مش عارفين هم عايشين ليه ولا جايين ليه ما فيش الله بيعبدوه كفر بالله فلازم يشغلوا حياتهم والا يموتوا يموتوا الله واحد ما فيش عنده هدف ده يموت فيحقق نعمل اي هدف اي هدف ولذلك تبص يبقوا عاملين ايه يقول لك آه، المسابقه العالميه ها اي حاجه يلا يلا عشان نشغل وقتنا ايه في تربيه الاظافر وجاب لنا واحده العياذ بالله ضوافرها من 100 كده حاجه تقرف تقرف منظرها كده قال قعدت كام سنه تربي فيهم دول مش عارف المسابقه العالميه اه والله كده في تربيه الشوارب قال كل واحد قال ضارب شنبه ومخليه وبعدين يروح فرده يفرد شنبه كده ويجوا ناس معاهم ايه المقاييس يقيسوا ها لو ايه اتقوا الله في المقاس عشان كل واحد يشوف هيكسب ولا لا مرة عملوا مسابقة عالمية تتخيل في ايه مسابقة عالمية في ايه تحت الدش ايه تحت الدش يعني نفتح الدش ونقعد نستحمى تحت الدش تحت الدش نشوف بقى مين اللي تعب يطلع ها مين اللي لسه مين اللي بيناضل مين البطل اللي تحت الدش قال مش عارف قعد منه نص ولا ثلاث ايام باين وكان باش باين وبعدين طلعوه ايه دي ايه دي دي بطولة دي لا اوعى تنسحب اخي المسلم لل- للترهات وللهبل وللعبط ده وتقول لي دي بطولة لا ولذلك حتى بيسبغوا النهارده لفظ البطولة على مين على الزاني الفاسق والعياذ بالله اه امال ايه امال ايه هو لما واحد ينام جنب واحده على سرير وهي مش مراته ويقبلها والعياذ بالله مش عايز اقول انتوا فاهمين اكتر من كده ها ده بيسموه ايه بطل الفيلم ودي مين دي اللي جنبه دي والعياذ بالله بالحرام دي بطلة الفيلم الفيلم ده كان بطولة بطولة هو ده بطل ودي بطلة لا لا لا لا لا. مين يقول ان دي بطولة دي مين يقول دي بطولة دي ده حاطين لنا النهارده البطوله في ايه؟ في الكوره الكوره مش حرام بس هم هيخ- هيخلوا الكوره حرام بطريقتهم دي لان هيخلوا الكوره دين ناس تسب دين في سبيل الكوره ناس تسب ربنا في سبيل الكوره يطلق مراته في سبيل الكوره يضرب مسلم ويؤذي اخوه المسلم في سبيل الكوره يضيع الصلاه في سبيل الكوره وقاعد ايه بقى شوف الابطال بقى يقول لك هؤلاء الابطال الله ها هم الابطال الله الابطال بيعملوا ايه راس الحربه آه، قلب الدفاع قلب الهجوم الروح القتاليه الله، ايه يا حبيبي اللي انت بتتكلم في ايه انت بتتكلم في ملعب يا حبيبي انت بتتكلم في ملعب ملعب مش ساحه قتال دي دي مش ساحه قتال امال لو كنا في ساعه قتال كنت قلت ايه لا شاطر الكره كالقنبله حاجة- كره كالقنبله امال خليت ايه بقى للواقفين على ال- ال- ال- الجبهه بيقاتلوا في سبيل الله ده كلام دي الفاظ تقال اه الفوز النصر لا بديل عن النصر احنا عايزين نقول البطوله الحقيقيه لاعزاز الدين بعز الدين انا هدفي في الحياه ان اقيم الدين فببذل مواقف في سبيل اقامه الدين في سبيل نصره الدين في سبيل الدفاع عن الدين في سبيل تحقيق العبوديه لله هي دي المواقف اللي تطلق عليها لفظ البطوله بطل فعلا والله العظيم بطل انقذ المسلمين من موقف انا هضرب امثله بس سريعه علشان الوقت نعيم ابن مسعود الغطفاني رضي الله عنه وارضاه وده من غطفان من غطفان وغطفان كانت طالعه في غزوه الاحزاب ب 6000 بقياده عيينه بن حصن الفكري ما هو الوفد اللي طلع من آه، خيبر اللي كان مك- مكون من آه، حيي بن اخطب هوده بن قيس الوائلي سلام بن مشكم كنانه بن ابي الحقيق وابو عامر الفاسق راح الوفد ده الى غطفان اللي هي عباره عن مجموعه قبائل اسلم اشجع اسد فزاره وطلعوها ب 6000 بقياده عيينه بن حصن الفزاري وراحوا على قريش طلعوها ب 4000 بقياده ابو سفيان بن حرب يهود بنو النضير بقياده حيي بن اخطب ب 1000 يبقى دي 11000 عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام حفر الخندق بمشوره سيدنا سلمان الفارسي قال له يا رسول الله كنا اذا جاءت الخيل تخندقنا تخندقنا فعمل الخندق النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان طوله آه، 5000 دراع والعمق 7 دراع العرض 9 دراع يعني حوالي 2000 متر 2 كيلو والعمق 3 متر والعرض حوالي 4 متر وجم بقى المشركون وما عرفوش يخشوا هم. لكن كانوا يقدروا يردموا جزء ويخشوا عليه عشان كده كانت الدوريات المسلحه 24 ساعه ولذلك تلاقي الحديث بيقول لك ان الصحابه كانت اعينهم كالدم مفيش نوم مفيش نوم واذ زاغت الابصار ما هو قدامك اهو وبلغت القلوب الحناجر قلبك بيدق في رقبتك من الخوف دول لو دخلوا خلاص انت انتهيت ها ومش انت الاسلام ده اهم حاجه إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فقاعدين دوريات مسلحة كده على الخندق لكن ورانا مين يهود بنو قريظة لعنهم الله خانوا العهد خانوا العهد واتفقوا بقى مع حيي بن اخطب حتى كعب بن اسد زعيم ال- اليهود بتوع بنو قريظه قال لكعب بن- آه، قال لحيي بن اخطب تقعد معانا تقعد معانا في الحصن وهنخون النبي خلاص اه عشان اللي يجري علينا يجري عليك ولذلك لما جم يعدموهم كان معاهم حيي بن اخطب اللي هي تبقى بنت رصاصيه بنت حيي بن اخطب مرات النبي صلى الله عليه وسلم ودي اللي كانوا بي ايه اللي يعني انت عارف نساء النبي لما يقول ما- يعني معاها يقولوا على الله ايه يا ابنه اليهودي انت ما- ابوك يهودي يعني حتى مرة النبي عليه الصلاة والسلام دخلها بتبكي يعني فقال مالك يا صفية قالت يا رسول الله أزواجك يفخرن علي ويقولن يا ابنة اليهودي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عادوا إلى ذلك أو فخروك فقولي أبي هارون وعمي موسى هارون بن عمران وموسى بن عمران ودول من أنبياء الله ها؟ وآدي رسول الله سيدنا موسى ودول يهود فالمهم ده أبوها حيي بن أخطب عشان كده لما جاي يموت وهم بي- بيقتلوه آه، بقى يقطع في العباية بتاعته عشان إيه يهلهلها فما يعرفش المسلمون يستخدموها من بعديه زي مستعمره يميت في سينا لما جم لما جينا نستلمها راحوا مفجرينها برضه يهود يهود ويبص لسيدنا النبي عليه الصلاه ويقول والله ما لمت نفسي في عداوتك المهم انهم خدوا عهد وهيبتدوا يتفقوا بقى مع الاحزاب على انهم يطبقوا على المسلمين بنو قريظه من ورا والم- ودول من قدام يسلم سي... اسلم سيدنا نعيم بن مسعود الغطفاني وراح للنبي عليه الصلاه والسلام يوم سيدنا النبي عليه الصلاة- سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه خذل عنا يا نعيم خذل عنا يا نعيم ما قالوش تعمل ايه راح عمل حته فكره اهو ده البطل اللي انقذ المسلمين في هذا الموقف بطل والله وبطوله حقيقيه عمل ايه راح رايح هو طبعا ايه ما لهمش انه اسلم بنو قريظه وقال لهم خلوا بالكم غطفان قبيلتي مع قريش هينسحبوا وهيسيبوكم انتوا وانتوا بعد ما كنتوا العهد مع محمد مش هيسيبكم طب والحل ايه هاتوا خمس 70 راس من هنا قولوا لهم احنا عايزين 70 واحد من عندكم يقعدوا عندكم هنا يا بنو قريظه في الحصن بتاعكم ضمانا انهم ما ينسحبوش ويسيبوكم تلاقوا مصيركم تمام كده قالوا تمام راح طلع يجري على دول غطفان وقريش خلوا بالكم اليهود ندموا وزعلوا انهم خانوا العهد مع محمد فعايزين يعملوا ايه هياخدوا منكم 70 يديهم لمحمد عليه الصلاه والسلام ويقولوا له خد قط على ابيهم ويبقى احنا كده كفرنا عن ايه عن غلطتنا لما خدنا العهد معاك ومش مصدقين روحهم فراحوا دول يوم الجمعه هنا عند بنو قريظه يلا ان شاء الله عشان بكره هنبتدي قالوا لا ده بكره السبت واحنا يهود ما بنعملش حاجه في السبت طب يوم الحد لا بس سيبك من الحد والاثنين الاول احنا كنا عايزين نقول لكم عايزين 70 واحد من عند كم 70 واحد اه 70 يبقى كلام نعيم بن مسعود الغطفاني سليم والحمد لله اوجد بهذا الوقيعه بينهم هما الاثنين وانسحب المشركون والنبي صلى الله عليه وسلم على طول على بني قريظه الحديث في صحيح البخاري سيدنا جبريل يقول يا محمد خلعت الثياب قال نعم قال ان لم نخلع الثياب بعد يلا اجري خلص معاهم المجرمين دول بني قريظه ولذلك تم اعدامهم جميعا نزولا على آه، قرار سيدنا سعد بن معاذ كان عنده 40 سنه وكان له اخ اسمه عمرو بن معاذ السشري وعنده 32 سنه في غزوه احد وحكم فيهم انهم تق- يقتلوا وتذبى النساء ولذلك سوق المناخه في السعوديه ده المكان اللي تم فيه اعدام يهود بنو قريظه حتى بعد ما دخل المغرب عملوا مشاعل واليهود بيحتفلوا بال- بال- بال- بالذكرى دي وما ينسوهاش يعني لكن شفت البطوله هنا الحقيقيه شفت شفت البطوله دي في غزوه بدر يوم الجمعه 17 رمضان سنه 2 هجريه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء ودول من شباب الانصار شباب صغيرين سنهم صغير وهم بيقاتلوا في غزوه بدر ما يعرفوش ابو جهل ده مين ما ما شافوهوش قبل كده لان ابو جهل ده في في قريش يوم يروح واحد من المسلمين المهاجرين يقول له ابو جهل فين؟ وريه لنا كده يبصوا لهم كده طب انت مالك ومال ابو جهل؟ انت هتلعب بيه انت هو انت مالك ومال ابو جهل؟ انت لسه شباب يا ابني. بس قول لنا بس يا عمي بس قول لنا بس شكله ايه؟ اهو ابو جهل اللي هناك ها اهو اللي مربي دقنه اللي هناك ده اهو ها اللي واقف بين غابه من الرماح غابه من الرماح راشق رماح وواقف فيها ابو جهل والحرس بقى بتوعه حواليه وابنه عكرمه كان واقف جنبه هو بيقول بقى معاذ بن عمرو بن الجموح فعمدت اليه لمين ابو جهل شاب صغير رايح لقائد المشركين فعمدت اليه وخلصت اليه من بين الرماح زلقت زلقت وضربته على رجله ضربة أطنت قدمه بنصف ساق فوالله إني لأنظر إليها تطير كما تطير النواة من تحت مربقة النوى فرحان إنه قطع له رجله قول لي بقى كان اللي حواليه فين بقى اللي كان قاعدين يقولوا بالروح بالدم نفديك يا أبو جهل كله عم- بالروح ويا روح ما بعدك روح خلص راح داخل على طول ضربه على رجله روح رجله طنت في الهواء يقول فلحقني عكرمة ما تزعلش منه لأنه أسلم سنة 8 بس ما كانش أيامها مسلم فلحقني عكرمة بن أبي جهل ابنه شاف أبوه رجليه اتقطعت وابوه نزل على الارض فضربني على عاتقي ضربه على كتفي بالسيف قطعت يدي ده معاذ بن عمرو الجموح بيقول قطعت يدي وتعلقت بجلدة من لحمي ها هي خلاص خلصت كتم الدم اللي فيها ها تمام كده يقول واني لاقاتل عامة يومي اسحبها خلفي بجر ايدي ورايا طبعا ما فيهاش اعصاب فرايحه جايه هو بيقول فلما رايت انها قد ضايقتني هو بيقول بيقول فلما رأينا رأيت أنها قد ضايقتني ها، وضعتها على الأرض ها، ووضعت عليها قدمي وتمطيت وطرحتها عني وتمطيت وطرحتها عني وعاش بإيد واحدة لغاية سيدنا عثمان بن عفان وراح يجري على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول قتلت أبا جهل يا رسول الله قتلت أبا جهل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الذي لا إله إلا هو بالله يا شيخ طب انت طب انت عرفته منين؟ كان معاوض بن عفراء وراه راح على طول مزفف عليه ويجري على سيدنا النبي هما الاثنين بيتنافسوا انا اللي قتلت يا رسول الله يقول لا يا رسول الله انا اللي قتلت يا ر- من ياتيني بخبره واحد يا اخواننا من المهاجرين عارف ابو جهل شكله ايه دول ايه اللي هعرفهم ابو جهل دول يروح عبد الله بن مسعود طبعا اللي كان ابو جهل قطع له ودنه وضرب له ودنه من كتر الضرب وياما بهدله فكان بينازع شوف بقى البطوله الحقيقيه يركب على صدره عبد الله بن مسعود ويمسك دقنه كده عشان يجز رقبته اللحظه دي فاق ابو جهل فاق فبص فوق كده لقى مين اللي راكب على صدره امنت بالله وتلك الايام نداولها بين الناس كل يوم هو في شأن يقول له بقى انت ده ياما كان بيضربه وبعد كده يديله وبيعذبه فعبد الله يقول اخزاك الله يا عدو الله قال هو بما اخزاني الله مين اللي قال يعني أأعمد من رجل قتلتموه ديك النهار اللي تموتوا واحد زيه سيبك سيبك لمن الدائرة اليوم لمن الدائرة اليوم مين اللي كسب قال لله ولرسوله وللمؤمنين الحمد لله الذي أخزاك لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم انت اللي تركب على صدري يا رويعي مش راعي تضغير قال له رويعي ولا رويعي ولا راعي انت خلص وراح قطع رقبته وجيبها قدام النبي عليه الصلاه والسلام وراح رميها النبي صلى الله عليه وسلم يقول آه الله الذي لا اله الا هو هذا فرعون هذه الامه اذا كل امه لها ايه سبحان الله هذا فرعون هذه الامه دي البطوله البطوله الحقيقيه البطولة سبحان الله ده انت لو اتكلمت عن البطولة صفحات التاريخ الاسلامي كله بطولة تاريخنا الناصع بس احنا ما نعرفش عنه حاجة ما نعرفش عن بطولة الصحابة ولا بطولة التابعين سيدنا علي بن ابي طالب وهو شاب في غزوة الخندق دي نزل في الخندق لما نزل لا ما هو واحد كان عايز يعدي فمش عارف فنزل الفرس بتاعه تحت عمرو بن عبد ود العامري كان عنده كام حوالي 80 سنه كبير في السن نزل له سيدنا علي بن ابي طالب وبعدين بص له كده وقال له يا ابني انت عيل صغير لسه وانا انا لا احب ان اهريق دمك يا ابني انت لسه عيل شوف حد يكون كبير ولا بتاع قال غير اني احب ان اهريق دمك انا بقى تخصص بقى زي حالتك اللي زي حالتك كده ه- هقطع لك رقبتك وهوريق دمك كده و- ويقبل على سيدنا علي فيقتل سيدنا علي وينتصر عليه حتى المشركون بعثوا لسيدنا مع السلامه قالوا له عايزين جثته خد 10000 قال لهم ان لا ناكل ثمن الموت 10000 يوم ما تاخدوه ده رمه انه خبيث الجيل ما تاخدوه وكلوا بيه ان شاء الله تخللوه تعملوه شرب احنا احنا ايه اللي هيعمل لنا ايه ده نا- نا- ناخد فلوس لثمن الموتى لكن شوف سيدنا علي وبقوته سيدنا سماك بن خرشة رضي الله عنه وارضاه كنيته ابو دجانة في غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام بيطلع السيف بتاعه قال من يأخذ هذا السيف بحقه فقام سيدنا علي قام سيدنا أبو بكر اه اه اه اه فقام سيدنا سماك بن خرشة شوف البطولة الاول شوف البطولة مش قاعد بس وخلاص احنا عارفين الموضوع ايه لا قال وما حقه يا رسول الله اللي هو ايه حقه يعني عشان اشوف انا قد ولا لا زي المرأة اللي جت النبي عليه السلام تقول يا رسول الله إني امرأة أيم لا زوج لي وأريد أن أتزوج فما حق الزوج ها عشان أشوف أنا قد راجل أجيب أجيب راجل أخش بيه الجنة ولا لا لا يا عم ده حق الزوج كبير عليا ما أقدرش ها أو والله ما أقدرش أقوم بيه كل يوم خليه يتجوز واحدة ثانية ولا ثالثة ويجي لنا بطشية على الثالث ولا على الرابع مثلا فبتسأل هو هنا بيسأل بقى سيدنا سماك بن خرشة قال وما حقه يا رسول الله قال حقه أن تضرب به حتى ينتمي السيف ده يتنى كده في اه هو ده حقه قال اه لا ما ده كان ده مش ده حقه يعني اه انا اخذه يا رسول الله وراح واخد سيف النبي عليه السلام ومطلع عصابه حمراء من ايه من جيبه راح رابط العصابه الحمراء على قرطه وراح واخد سيف النبي عليه السلام ومشى بقى نافخ نفسه كده وقدام المشركين بقى كله كبر بسيف النبي عليه السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى المنظر ده يقول هذه مشيه يبغضها الله ربنا ما يحبش نمشي كده على فكره الا في هذا الموطن في المكان ده ربنا يحب اللي يعمل كده عشان ايه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وياخد سيف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتل بيه قتال سبحان الله سبحان الله واحد من المسلمين بيحكي القصة دي بيقول في واحد من المشركين عمال يقتل في المسلمين ويضرب جامد وانا عيني عليه من بعيد وانا بقاتل وبقول يا ربي فين سماك ابن خرشه اهو سماك ابن خرشه اهو اهو يا رب سماك ابن خرشه يقرب من من الراجل ده ويخلص معاه سيدنا سيدنا سماك ده وفعلا دول التقيا الاثنين وسيدنا سماك في ايده مين بقى في ايده سيف النبي عليه السلام فعلى هذا الراجل بالسيف وهينزل عليه فولولت راحت فقع بالصوت يا لا- الله دي امراه آه دي واحده مش راجل دي طب بص اتريها هند هند بنت عتبه بن ربيعه نزل في المعركه بنفسها ما تزعلش منها اسلمت سنه 8 اسلمت سنه 8 فتح مكه ما هي دي اللي اللي وصلت على قتل سيدنا حمزه المهم فولولت فسماك بن خرشه بالسيف اللي فوق بيقول ها انزل قال فاكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب به امراه لا سيف النبي ما ينضربش بيه واحد والحمد لله لانها اسلمت سنه 8 شوف شوف البطوله سيدنا سماك بن خرشه ده لما حصلت الانتكاسه والخمسين اللي كانوا على جبل الرماه خدت عبد عبد الله بن جبير نزل منهم 40 وسابوا سيدنا عبد الله بن جبير فقر سيدنا خالد بن الوليد وحصل ما حصل من الانتكاسه بس على فكره مش هزيمه ومش وقته بس بسرعه قوي اولا لو كان المشركون منتصرين فين الغنايم فين الاسرى ها آه ما دخلوش المدينه المنوره ليه ما دخلوش ليه مش كان دورهم للمدينه يعملوا من خلف دور ويخش ها لكن ما حصلش وف- وفي غزوه حمراء الاسد يوم الاحد جريوا على طول لما عرفوا ان سيدنا عليه السلام هيجي وراهم يبقى ما كانش هزيمه كانت انتكاس لكن لما حصل الامر ده وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ابن قمأ كان قتل مصعب بن عمير وكان يظن ان هو النبي وقال قتلت محمدا قتلت محمدا سيدنا سماك بن خرشه خد النبي في حضنه كده وطرس عليه طرس كده اهو تعالى في حضني كده تعالى بس ها. كل سهم يجي في ظهره في ظهره حتى اصبح ظهره كالقنفذ كالقنفذ من السهام مش دي البطوله الحقيقيه بالله عليك مش دي البطوله فعلا سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه ده جاي من الشام اصل هو كان في- في فارس بيفتح فارس لما سيدنا ابو بكر الصديق قال والله لانسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد تعالى يا خالد وهات لي نص الجيش اللي معاك في العراق اللي كان بيفتح بيه العراق كان عدده 20000 خد 10000 وكان منهم القعقاع وراح على فتح الشام وخلصنا بقى فتح الشام بصرى آه، اجنادين آه، نهواند آه، بصرى اجنادين اليرموك سحل بيسان حمص وبعدين وهو راجع كانت معركة القادسية معركة القادسية أربعة أيام أربعة أيام بدأت من يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 وانتهت انتهت يوم الأحد خميس جمعة سبت أحد آه، 13 14 15 16 شعبان سنة 15 هجرية أول يوم اسمه أرماس ثاني يوم اسمه أغواس ثالث يوم اسمه عماس بالسين رابع يوم الن- يوم النصر بليلة ال- ال- السواد الهدأة ليلة السواد ليلة الهرير أربع أيام بثلاث ليالي كان سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي جاي من الشام ووصل يوم الجمعة حتى انفصل عن الجيش بسرعة قال احسن المعركة تفوتني وواصل لسه من سفر وجاء قدام الجيش يوم الجمعة 14 شعبان سنة 15 ووقف قدام بني تميم القعقاع بن عمرو التميمي ده كان صوته في المعركة بقلب وله أخ اسمه عاصم بن عمرو التميمي ما هم دول اللي خرموا عين الفيل وقتلوا الفيل الأبيض كان في فيلين اثنين في معركة القادسية وبقية الفيل اللي أكتر من 30 بيتبعوهم فسيدنا سعد بن أبي وقاص كان جايب له مخدة حاططها على صدره في حصن اسمه حصن قبيس وكان حاد البصر لانه ما قدرش ينزل المعركه لانه عنده دمامل في المقعده وعرق النسا في رجله فعين سيدنا خالد بن ارفطه بن سعيد مكانه وكان شايف ان الفيله كلها بتتبع الفيلين دول فعهد الى سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي واخوه عاصم إن على الفيل الابيض وسواد بن مالك والربيل بن عمرو على الفيل الاجرب وفعلا خرموا عينيهم وقت- وقتلوهم فالفيله راحت راجعه على الفرس تاني ادي البطوله يجي سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي هو جاي من الشام لسه ما ريحش ويقف قدام بني تميم يوم الجمعه فيطلع له بهما جازاوي قائد المشركين الفرس احدى القو... احد القوات وكان بهما ده له حاجب كده اسمه زي الحاجب كان يقطب حواجبه كده من الكبر وقال من أنت قال أنا بهما جازوي قال يا لثرات أبي عبيد وأنا حنسى معركة الجسر اللي كانت في 23 شعبان سنة 13 هجرية ودي المعركة الوحيدة اللي انهزم فيها المسلمون وكان عدد الشهداء منهم 4000 اثنين غرقى 2000 غرقى واثنين في المعركة وبارز القعقاع بهما جازوي فقتله بطولات نادرة بطولات سيدنا آه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص هاشم المرقال اللي قتل أسد الفرس في مظلم صابات لما طلع بالسيف عليه وسموا سيفه المنوم وسموا يا هذا ال- ال- الأسد المقرت قبله في الهواء كده لما شاف الأسد بيلم رجله وإيده يبقى هينط فراح جايب الرمح بتاعه واتكى عليه والتقيا التقيا الاثنين في الهواء كده وقتل ال- الأسد وزفف عليه بعد ذلك وياتي سيدنا سعد بن ابي وقاص ما هو عمه ويقبل راسه فيقبل هاشم المرقال يد سيدنا عمه سعد بن ابي وقاص بطولات نادره لو فتحنا فيها والله سبحان الله رحم الله سيدنا سعد بن أبي وقاص كان يقول كنا نعلم اولادنا السير والمغازي كما نعلمهم السوره من القران اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته